أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان حكايتنا النهاردة عن قلب أم انكسر هي وابنها الصغير شقوا طريقهم في حر وقسوة الصحراء وواجهوا الموت كل الناس اتخلوا عنهم إلا ربنا اكتشفوا إنه واخد باله منهم وإنه معاهم في محنتهم بيحبهم ومهتم بيهم تعالوا نسمع هاجر وهي بتحكي لنا اللي حصل معاها في شاهد عيان
اسمي هاجر جارية من مصر ادوني هدية لإبراهيم عشان أخدم مراته سارة كانت ما بتخلفش وعدت سنين الخلفة عشان كده استعملوني أنا أم بديلة كتير كنت بحس إني مجرد حيوان للخلفة لحد ما اتعرفت على إله إبراهيم في يوم زاد عندي إحساس باحتقار الناس ليا وحقارة وضعي فهربت كنت بعيط لوحدي وبتمنى الموت في الصحراء ربنا سمعني همس بكلام في ودني قال لي اني هجيب ولد واسميه اسماعيل قال لي انه هيكون ابن مبارك لكن برضه ملاك الرب قلقني قال لي شوية حاجات مش حلوة عن ابني بس في اليوم ده عرفت ان ربنا بيحبني ربنا اللي بيسمع وبيشوف اليأس والروح المكسورة وبيشفيها في اليوم ده حياتي اتغيرت ساعتها اتحملت ظروفي ووضعي وأنا مطمنة ايه اللي انت عملته ده؟ بتوقع اخوك اسحاق ليه؟ خلاص يا حبيبي خلاص ما تزعلش انت كويس وتمام بص يا اسحاق انت ما اتعورتش انت بس هدومك اتوسخت بس يا حبيبي بس ما تزعلش يا حبيبي
ايه اللي حصل جراله حاجه ابني اتعور
لا ما حصلش حاجة هو بس اتكعبل ووقع زي كل العيال الصغيرين هيقع كتير لحد ما يكبر هاتيه هاتيه هاتيه انا هاخده معايا انت ولد كبير قريب قوي مش هتقع ها شكرا يا هاجر لانك بتاخدي بالك منه طول ما هو معاكي انا مش قلقانه العفو يا ستي القبيلة كلها بتاخد بالها من إسحاق
ايه ده؟ انا كبرت يا امي اوعي تضربيني تاني امي انا بحذرك ما تضربينيش تاني
أنا اللي شلتك في بطني تسع شهور جبتك للدنيا ولأني بحبك أكتر من أي بني آدم على الأرض دي هتستحملني حتى لو عندك أربعين سنة اوعى ترفع صوتك عليا فاهم؟ أنا شفتك وأنت بتوقع أخوك إسحاق وفريدي ما هو ما حصلهوش حاجه هو اللي على طول وبتقول على نفسك راجل في راجل يعمل راسه براس عيل ما فكرتش انك ممكن تتعاقب على كده انت تستاهل عقاب كبير وخلي بالك لو حد سمعك او شافك بتأذي اسحاق مش هيرحمك سمعني محدش هيرحمك سمعني يا ابني محدش هيرحمك
طيب بس هو أنا ملاحظة إن غيرتك من إسحاق بتكبر أنا بحذرك من طريقتك دي أنا فاهمة الإحساس اللي عندك إنك دلوقتي نمرة اتنين الولد اللي محدش واخد باله منه إسماعيل أنا بنصحك لمصلحتك اسمعني كويس لما تكلم سارة خلي عينيك في الأرض لأنها هتشوف اللي جواك صدقني في اللي هقوله سارة ليها تأثير كبير على أبوك ابعد عنها وما تخليش حد خالص يعرف إحساسك ده أرجوك يا ابني امي نفس الطريقة عينيك فضحاك خلي بالك يا اسماعيل أرجوك خلي بالك ابني كان عنيد رفض يسمع كلامي كانت الستات في القبيلة بيقولوا إنه طالع فيها قوي وكلامه مليان مرارة وكتير كنت بدافع عنه وأقول لهم هو بس كبر وصوته بقى عريض لكن دي ما كانتش الحقيقة كنت طول النهار بدافع عنه وكنت عارفة إنهم هيقولوا لجوازهم وبعد شوية القبيلة كلها هتعرف أياميها إبراهيم كان بيحضر لحفلة كبيرة بمناسبة فطام إسحاق كان كل يوم بيكبر فيه إسحاق بيزود حقد إسماعيل عليه كان بيزيد إحساسه بالتجاهل وإنه أقل من إسحاق وسارة ما كانتش بتشوف إسماعيل ولا حاسة بيه ما كانتش شايفة غير ابنها وبس ابني تعالى لازم أتكلم معاك لوحدنا امي اسكتي ابويا طلب مني سبت مليان حمام عشان الحفله انا بقى هجيب له اتنين عشان يعرف شطارتي
إسماعيل أنت أشطر صياد وبتستعمل القوس كويس بس أنا شفت إسحاق وهو بينده عليك وأنت ما ردتش عليه ليه بتعمل كده؟ ده عيل عنده ثلاث سنين ما يفهمش حاجة ما يعرفش إن أبوه بيحبه أكتر من أي حد وبعدين يا حبيبي ده أخوك مش عدوك
لو ما كانش اتولد كنت بقيت انا اللي ابوه بيحبه اكتر من اي حد انا البكري الميراث والبركه من حقي انا مش هو
انت ما سمعتنيش لما قلت لك 100 مره عن وعد ربنا ليا عنك انت فاكرها سهل عليا اني ارجع واخدم ساره انا فاهمه وجعك وعارفه اللي جواك ربنا ما ادانيش الوعد بحياه سعيده لكن خلاني ارضى بخدمتي لساره ولما صدقت وعده لقيت السلام والراحه انت ست كبرتي وانت جاريه لكن انا راجل وكبرت ابن سيد وحسبت للكل اني احسن واحد يا ابني اقبل الوضع وبلاش المرارة دي العند والحقد دول هيمرروا حياتك دنيتك هتبقى صعبة لو ما قبلتش إرادة ربنا سبت وأنا قلبي بيتقطع ما سمعش مني ولا كلمة مصدقش ولا حرف سنين كان بيتقال له إنه هيورث أبوه إبراهيم كان حاسس انه اتخدع انه ضحيه وده زود عنده الكراهيه والحقد يوميها الاحتفال ده زود الكراهيه بين اسماعيل وساره ما كانش ناقصنا غير استفزاز اسماعيل لساره عشان يرجع لها تاني احساس الغيره القديم زمان غارت مني ساره واحتقرتني والنهارده اسماعيل بيغير من اسحاق وبيحقد عليه
النهارده يوم معجزه الرب يا رب يا رب امتى النار دي هتطفي
ياه محدش كان مصدق ان ساره هتخلف من ابراهيم
آه محدش مصدق طبعا
مين كان يصدق ان سيد ابراهيم يبقى عنده ولد تاني شوف يا اخي السعاده على وشه ازاي فرحان بابنه اسمعوني كلكم انا عمري ما شفته سعيد كده النهاردة احنا بنحتفل بفطام اسحاق علشان كده لازم نمجد رب السماوات خالقنا كلنا صحيح ربنا بيتمجد وزي عادتنا خلوني اجي في النص ونشيل اسحاق ونرفعه في وسطنا الابن الموعود اللي اختاره ربنا عشان يجيب أمة عظيمة الابن اللي هيبارك ربنا بيه كل الأرض ربنا بيتمجد المجد لاسمك يا رب
يا خبر خديه يا هاجر لحسن الواد عملها عليا كلها كام سنة ويبقى قادر يحقق وعد ربنا يلا يلا كلوا واشربوا وانبسطوا النهارده يوم عظيم النهارده يوم عظيم الحمد لله
انا هاخده يا سيدي وهرجعه لك بعد شويه شايف عيل صغير بيوقع
اسماعيل انت واصحابك بتتريقوا على ابني لا ابدا انا بس اتفاجئت لما ابويا رماه لفوق قوي كده خد بالك ده يبقى ابني مين اياك تتريق عليه مره تانية طب ما انا عارف ان هو ابنك انت وابويا الكل هنا عارف كده تعالوا بقى ندخل المزارع لاني هنفجر من الضحك
لازم اتكلم معاك الليله دي انا مش قادره اسكت بقى انت شفت اللي حصل لما رفعت اسحاق اسماعيل اتريق عليه وخلى الناس كلها تضحك على ابني لو بتحبني وبتحب ابنك اسحاق اللي جه بوعد من ربنا اطرد هاجر وابنها من هنا سارة اسكتي خالص اسماعيل ده ابني حتة مني زي اسحاق بالظبط انا بحب ولادي الاتنين يا سارة صحيح صحيح ان واحد بس اختاره ربنا عشان يورثني لكن لكن انا ما اقدرش اطرد اسماعيل وهاجر بعيد عني انت فاهمة اهميتهم الاتنين بالنسبة لي ازاي اب يعني يبعد ابنه عنه يا ساره لو قللتي اهتمامك شويه بابنك وخدتي الموضوع ببساطه هترتاحي
دايما هيكون في فرق بينهم انت مش فاهم ده انا بفكر في ابني وسعادته ومصلحته هتلومني على كده عمري ما اسحاق هيبقى في امان طول ما اسماعيل هنا المشكله دي عندك انت لوحدك ما تبقاش عنيد المكان هنا مش هيساعهم هما الاتنين
انا اعرف اكتر منك انت بتطلبي حاجه صعبه قوي يا ساره اسكتي اسكتي
انا عاوزه اقول وانا مش هرتاح الليله دي ولا ايه انا هروح اتكلم مع ربنا القرار ده قراره هو مش قراري انا وانا وانت لازم نسمع كلامه يا اله السماء يا سيد الماضي والحاضر والمستقبل فيه مشاكل في بيتي يا رب وانا مش عارف اعمل ايه يا رب انت عارف حبي لاسماعيل ده ابني قول لي يا رب اعمل ايه اعمل ايه
ما تحسش بالحزن على ابنك وجاريتك يا إبراهيم اسمع كلام سارة لأن من إسحاق هيكون ليك نسل
إلهي صعب عليا صعب عليا يا رب ده أنا روحي في ولادي الاتنين
وابن هاجر كمان هخليه أب لأمة كبيرة لأنه ابنك
هسمع كلامك يا رب حاضر هسمع كلامك يا رب بس أنا أنا بطلب منك تديني القدرة إن أتحمل بعد إسماعيل عني قلبي حزين ومهموم يا رب حاسس بحزن الأب اللي ابنه بيموت
أنا هكون معاك على طول يا إبراهيم مش هتخلى عنك أبدا يا صديقي ده وعدي ليك
الصبح بدري طلبني إبراهيم أنا وإسماعيل قدام الخيمة بتاعته ساعتها فكرت إنه ممكن يودينا في مخيم جنبه أو يمكن يوبخ إسماعيل قدام الناس بصوت عالي لكن اللي قاله إبراهيم كان صدمة كبيرة ليا إبراهيم طردنا للصحراء ما كانش معانا غير شوية مية وشوية أكل اتحركت وكأني شايلة الدنيا كلها على كتافي كان حزني كله على اسماعيل اللي تعرض للإهانة دي كلها واتحرم من مكانته كابن زعيم القبيلة كنا ماشيين وكأن العالم اختفى من حوالينا مش سامعين حاجة ولا حتى خطوات رجلينا الناس الناس كانوا بيوسعوا لنا السكة واحنا ماشيين من غير ولا كلمة مشيت أنا وإسماعيل في البرية وقت طويل الصدمة خرستني زي ما خرسته مكانش في كلام يتقال فضلنا ماشيين ماشيين وبس ولما بقينا في نص النهار ابتدينا نتكلم مع بعض
أمي بقينا الظهر لازم نستريح شوية في دل صخرة هناك أهو تعالي نقعد عندها
لازم نفكر هنعمل ايه مش هنقدر نكمل ونعيش كده من غير ما نفكر ايه اللي جاي
أنا عارف أنا هعمل إيه الليلة بعد ما الحراس يناموا هرجع للمخيم وهذبح إسحاق بعدها بقى هصح أبويا الحنين وأقف قدامه وأفرجه على جثة ابنه الموعود وأسيبه ياخد نفسه الأخير ساعتها هاخد مكاني كسيد وهجيب سارة تخدمك يا أمي يا ابني انا كنت عارفة من قبل ما تتولد ان في يوم من الايام هنبعد عنهم لو سبت الغيرة دي تكبر جواك هتتعسك وهتحزن قلبك يا ابني ركز على البركة اللي وعدك بيها ربنا عشان تستحقها يا اسماعيل انت هتبقى اب لأمة كبيرة ملوك وأمراء هيجوا من نسلك مش لازم يورثوا منك الحقد والغيرة
أنا لازم أنتقم عشان أطفي ناري دلوقتي لازم تتعلم تفكر ازاي نعيش النهارده احنا لازم نتحرك ناحيه الجنوب عشان ندور على ارض تقبلنا نعيش فيها بص بص على التلال مليانه بالوحوش هما دلوقتي الصيادين وانت الفريسه مش الصياد وفي حيوانات في شكل بني ادمين مستنيين يأسرونا ويبيعونا عبيد
أنا آسف يا أمي بسببي احنا هنا دلوقتي ما تخافيش أنا هاخد بالي منك وهحميكي من كل حاجة حوالينا معلش يا أمي أنا لحد النهاردة كنت بفكر في نفسي وبس لكن من دلوقتي أنا هكون مسؤول عنك
كلمات ابن الجريئة اتحولت لطريقة نعيش بيها وسط الصحراء حالتنا كانت صعبة دفنا نفسنا في الرمل عشان نتدفى من البرد الرهيب اللي كنا حاسين بيه وفي اللحظة دي كرهت سارة وكرهت إبراهيم إبراهيم عنده مواشي كتير وثروة كبيرة ما كانش قادر يدينا حمار مع شوية المية والأكل ما كانش قادر يدينا بطاطين نتدفى بيها من برد الصحراء ما فكرش يدينا خيمة ننام جواها وتحمينا التعب اللي كنت حاسة بيه خلاني أفكر في كل الأفكار الشريرة المية والعيش ابتدوا يخلصوا ومفيش قدامنا غير إننا نتحرك في اتجاه الجنوب مع تالت يوم لينا من غير مية شفت الحياة بتتسحب من جسم ابني حطيته في الظل وسمعت صوت خنقته من العطش وروحه المكسورة سبته في الظل ورحت أدور على مية مشيت مسافة بعيدة قوي كنت حاسة إن ربنا مش سامعني بعد كده عرفت إنه معايا نزلت على ركبي ودفنت وشي في الرمل وبكيت كتير كتير قوي وأنا بتكلم مع ربنا كنتش قادرة استحمل إني أشوف ابني بيموت لو هتنفس آخر نفس ليا هديهوله انت عارف يا رب انا بحبه قد ايه يا رب اسمع صوتي احنا محتاجين لك من غير مساعدتك هنموت انا عارفه ان ايدك معايا ولما جيت الارض دي من مصر دخلتني في رحمتك انا في الصحراء تاني اسمع دعايا ارجوك ساعدنا ما تتاخرش علينا يا رب
ما تخافيش الرب سمع دعاكي وصرخات ابنك قومي ارفعيه وخدي بايده لانه سيكون امه عظيمه
اسماعيل اسماعيل احنا نجينا نجينا يا اسماعيل ربنا سمعنا وفاكر وعده لينا اسماعيل ايه ده بير اسماعيل احمدك يا رب استناني هملى القربة مية وارجع لك
أمي ربنا قال إنه قادر على كل شيء وإحنا بالرب سننتصر ربنا مش هيتخلى عننا يا أمي أبدا ومش هيطردنا من رحمته مش هيتخلى عن وعده لينا أبدا
مية البير جددت قوتنا ونجتنا من الموت المية خلت الحيوانات تعيش حوالينا بعد شوية قدر إسماعيل يعمل لنا خيمة وبطاطين من الصوف بتاع الغنم كان في قرية مش بعيدة قوي علينا كنا بنبيع فيها الصوف والجلود ونشتري اللحم إيد ربنا كانت معانا وبعد شوية بقى عندنا غنم ومعيز وبعدها عرفت قرية في البرية اسمها برام ومن هناك اخترت عروسة لإسماعيل وفرحت بيها إسماعيل أن الأوان إنك تتجوز بقى أنا هبعت لأبوك يبعت لنا عروسة من قرايبه أنت دلوقتي تقدر تبقى مسؤول عن بيت وأنا نفسي أشيل عيالك يا ابني قبل ما أموت أنا مش هتجوز من قرايب أبويا مش هتجوز خالص لا لا ما تقولش كده خلاص انسى موضوع أبوك أنا أدور لك على عروسة مصرية من جنبنا هنا تكون من عيلة كبيرة ينفعونا في التجارة
طيب دوري لي بقى على واحدة كويسة كده وتكون طيبة وشكلها حلو مش هض... مش هضيع عمري مع واحدة وحشة وغبية يعني اطمن يا ابني احنا ما نستحملش اتنين دماغهم ناشفة في الخيمة بتاعتنا دي
انت الست الوحيدة في حياتي اللي هسمح لها تقول لي اعمل ايه واسمح لها تضربني بالقلم كمان
يا يا اسماعيل ده كان من زمان قوي انت عمرك ما هتنسى القلم ده لا لا لا لا كانوا تلات اقلام وعمري ما هنساهم
مبروك يا حبيبي مبروك
هو في حاجة ممكن تفصلنا عن محبة ربنا؟ بولس الرسول بيجاوب على السؤال ده وبيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ربنا حب الجارية المصرية الغلبانة وابنها وعطف عليهم وهم في الصحراء وكمان ربنا بيحبني أنا وإنت حب ربنا لينا حب أبدي خطايانا بتفصلنا عن ربنا بس إلهنا القدوس الرحيم عمل وسيلة يغفر بيها خطيتنا الوسيلة دي هي ربنا يسوع المسيح المسيح اللي مات عشان خطايانا الإنجيل بيقول المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله غفران الخطايا والحياة الأبدية دول هبة مجانية من ربنا وعشان ناخد الهدية دي لازم نتوب عن خطايانا ونآمن بيسوع المسيح ربا ومخلصا أنا هدعي من قلبي دعاء أرجو إنك تسمعه وبعد كده تكرروا معايا إلهي القدير أنا عارف إني خاطئ ومؤمن إن يسوع مات عشان خطيتي ومؤمن إنه قام من الموت وإنه دلوقتي حي أنا بتوب قدامك يا رب عن خطيتي بعلن قدامك إن قبلت يسوع كمخلص وإني من دلوقتي هكون دايما مع يسوع أشكرك يا رب لأنك حبيتني ودخلت حياتي آمين
فرحت قلبي يوم ما قابلتك يوم ما قابلتك كان يوم عيد خلصتني ريحت ضميري غيرت قلبي بقلب جديد انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب احببتني يا يسوع وانا خاطي حبك ظهرلي في الصليب سمعت صوتك بيناديني بآية من آيات الإنجيل وجدت فيها تعزياتي وكان صوتك واضح وجميل انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب
ودلوقتي يا ريتك تكرر الدعاء ده ورايا خليها صلة بينك وبين ربك وخلي الكلام يخرج بجد من قلبك إلهي القدير أنا عارف إني خاطئ ومؤمن إن يسوع مات عشان خطيتي ومؤمن إنه قام من الموت وإنه دلوقتي حي أنا بتوب قدامك يا رب عن خطيتي بعلن قدامك إني قبلت يسوع كمخلص وإني من دلوقتي هكون دايما مع يسوع أشكرك يا رب لأنك حبيتني ودخلت حياتي آمين شكرا لكل اللي دعا معانا الدعاء ده وفي الحلقة الجاية بنوعدكم إن إحنا هنتعلم أكتر عن إلهنا ومحبته لينا